I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
ما بدراش ولا كان على الارض ولا على حاجه خالص تحسي بايه يعني انت تحسي براحة بتبقي جاية جسمك واجعك وتعبانة بتاع.
بيريحك أيوة وانتي ماشية بقى الحمد لله أكنك كشفتي وخدتي علاج كمان
في هاي الحلقة رح نحكي عن الزار وإذا بدنا نحكي عن الزار باختصار فمنقدر نوصفه بأنه هو ممارسة شعبية بلشت في الحبشة من مئات السنين أو بالتحديد هو عبارة عن طقس غنائي راقص بتصاحبه عناصر أو مظاهر تانية يعني زي استخدام البخور ذبح الأضحية كان في كمان اعتقاد سائد بأنه له قدرات خاصة بتساعد في التخلص من الأرواح الشريرة اللي ممكن تلبس جسم الإنسان وتسبب له المرض أنا بصراحة ما كنت عارفة كتير عن الزار قبل هاي الحلقة بس نادين وهبة بما إنكم أنتم بمصر بحب أسمع عنكم عن الزار لأنه إحنا بنعرف إنه مصر كان له شعبية كتير كبيرة واختلط بثقافتها وموروثها الشعبي وحتى أظن ظهر بأفلام كتير مزبوط احنا فعلا كان عندنا فكرة مسبقة عن الزار بس كانت مختلفة جدا عن اللي شفناه في الحقيقة في الأفلام المصرية الكتير اللي اتعملت عن الزار كان على طول بيظهر كممارسة مرعبة لكن ضرورية للشفاء اه يعني كنا بنشوف واحدة مرعوبة بتحوطها مجموعة ماسكين طبل وبخور وشكلهم يخوف يفضلوا يقفلوا عليها الدايرة والإيقاع اللي بيلعبوه يعلى لحد ما تقوم الست اللي بتخضع للزار مصرخة ويغمى عليها والمفروض كده إنها لما تفوق تكون مشكلتها اتحلت
ده جزء من فيلم الإنس والجن اللي اتعرض سنة 85 بطولة عادل إمام ويسرا لكن اللي شفناه في الزار عند أم سيد كان مختلف تماما إذا هبة ونادين زاروا إحدى ممارسات الزار القلائل واللي لسه لهلأ موجودين بمصر وبهاي الحلقة رح ياخدونا معهم في رحلة نفهم أكتر عن الزار بعد ما قلت شعبيته كتير بمصر وكتير ناس بلشوا يعتبروه من الخرافات رح نقابل معهم أم سيد والستات اللي لسه بيآمنوا بقدرته وبيعتمدوا عليه في حل مشاكلهم
كل خلية بجسمي كانت ترجف حاسه ان انا عايزه اخرج من جسمي تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما هنا شبكة Kerning Cultures تستمعون لبرنامج جسدي
أنا الحاجة أم سيد إحنا أبا عن جدا يعني والدتي جدي طول عمرنا في الشغل ده وطول هي بتبقى زي حالة نفسية فهمتي بتطلع الطاقة اللي جواها برتاح بتبقى مرتاحة في الحاجات دي بتبقى مرتاحة أم سيد كوديا الكوديا في تراث الزار هي اللي بتتواصل مع الأرواح وتتخلص منها ده كان زمان بس دلوقتي أم سيد بيختصر دورها في إنها تستضيف جلسة زار في بيتها في حارة ضيقة في حي إمبابة في القاهرة كل تلات احنا دورنا كتير لحد ما لقينا أم سيد لأن الناس اللي لسه بتشتغل في الزار في مصر بقت قليلة جدا وحتى الناس اللي لسه بيصدقوا فيه وبيلجأوا له بقوا أقل بكتير من زمان
ده صحيح خلينا نوصف لكم المكان احنا في أوضة في بيت أم سيد تقريبا 3 متر في 3 متر الأوضة لونها أصفر ودانها متقشر ما فيهاش موبيليا غير كراسي صغيرة جنب الحيطة قاعد عليها النهاردة ثلاث ستات جم يحضروا الزار ورغم إن الزار فيه وراه معتقدات مفصلة ليها علاقة بعالم الأرواح بس الحقيقة احنا في الحلقة النهاردة مش هنتعمق في الجزء الروحاني اللي شدنا للقصة دي هو الجزء المتعلق بالجسم قدرة الحركة والإيقاعات على الشفاء انت لما بتروحي الديسكو اهو انت مش لامؤاخذه لو رحتي الديسكو بتعملي ايه؟
ترقصي بترقصي انا مش هروح الديسكو ارقص مش آه.
هروح كباريه ارقص فهو ده ممكن يكون دي حالتي النفسيه بتاعتي فاهمه؟ بس
بالنسبة لك مش موضوع آه، أرواح وكده موضوع إنه حاجة بتريحك هي بص كله يعني عشان ما حدش يضحك لك هو عباره عن حاله نفسيه زي انت كده اما بتروحي مكان وبتحسي فيه اللي هو الرقص توستي ومش عارفه الرقص ايه اللي انتوا بترقصوه كاولادي بترقصوا بت يعني بتطلع من عندكم طاقه دي أم عبير غيرنا اسمها بطلب منها خلينا نستخدم تشبيهها للزار بالرقص في الديسكو عشان نفهم أكتر إيه هو الزار الحركة الرئيسية في الزار اسمها التفقير ودي حاجة ممكن تكون قريبة جدا من الرقص على موسيقى الترانس الحركة عبارة عن تحريك الجسم من قدام لورا ومن اليمين للشمال بشكل مكرر لحد ما توصل اللي بتعملها لحالة من النشوة احنا بنتكلم بالمؤنث على فكرة عشان الأغلبية العظمى من اللي بيلجأوا للزار من الستات انا احب الفرح اول ما اسمع الطبل والفرح خلاص انا في دنيا بقى بتشوفيني كانك انت بقى حاطه ميك اب حتى لابسه فستان سهره رايحه مكان انت عاجبك بيبقى انا نفس شعوري ونفس امكانياتي الزار وطبعا الزار ده أول وسيلة من وسائل الطب النفسي يعني هو بيلعب دور مهم جدا في تشافي الناس من خلال المزيكا من خلال الغنى من خلال الإيقاعات القوية من خلال الرقص الخاص جدا اللي هو التفقير التفاعل الجسدي مع مزيكا قوية بيحرر الروح بغض النظر عن فكرة إن في أسياد ورا الموضوع ده زكريا إبراهيم باحث في الموسيقى الشعبية ومدير مركز المصطبة اللي بيعمل على إحياء الفنون الشعبية طبعا هم عندهم اعتقاد إن في أسياد آه، ركوشة وياتوه ويورا بيه والست الكبيرة وكتير يعني مرفعين وغيره وغيره وغيره عندهم ع- عائلة كاملة أو عائلات كاملة من الأسياد اللي هي الأرواح المتخيلة
البعد الروحاني من الزار معتمد على تراث غني جدا بيصدق في وجود عالم كامل غير مرئي من الأسياد يعني الأرواح اللي ممكن لأسباب كتير تحتل جسم الإنسان وتمرضه ممكن بسبب إن واحدة عيطت في الحمام مثلا أو بصت في المراية كتير وحد عمل لها عمل مثلا المعتقد اللي ورا الزار مفصل ومتشعب جدا الأرواح متقسمة لعائلات كل روح موجودة في مكان معين وليها دور معين معروفة بكل تفاصيل شكلها وده بيحدد طريقة التخلص منها بيحدد المزيكا كمان اللي هتستخدم واللبس اللي هتلبسه اللي هتخضع للزار هو آه، بيسموها هنا حاجة اللي هي إيه علاج الوهم بالوهم لكن الناس بتتعالج فعلا ليه مزيكا إيقاعات إن هي آه، بتروح الست تلاقي مجتمع يعني في م- مجتمع ما يعني بتقابل فيه ستات بيساعدوا بعض وبالتالي بيبقى في النوع ده من الإحساس عند الست اللي بتشارك في نادي آه، ليه معتقد ما وليه آه، مادة فعالة اللي هي مزيكا وإيقاعات قوية جدا تطورت عبر الزمن عشان تلبي هذا الاحتياج الروحي عند آه، المكتئب أو الباحث عن خلاص أو مساعدة أو أي حاجة
خلونا نحكي لكم الزار عند أم سيد بيمشي إزاي في البداية أم سيد بتلف على الستات بالبخور تقرا عليهم وتبخرهم من تحت الجلابية وكل واحدة تدفع اللي تقدر عليه
يجي النبي قبل ايدي ابو السعود طبيب الاجراح فمنا النبويه رابعه العدويه الله اكبر الله اكبر فاتحه للنبي فاتحه للنبي واحباب النبي وعمر واسوان على سجل النبي فاتحه وقطاب اليوم ده كان في ثلاث ستات جايين يحضروا أو في لغتهم ينزلوا في الزار كل واحدة بتحب دور معين الدور
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's J U V E D E R M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
هو الأغنية اللي بتلعبها الفرقة والريس أحمد اللي نقدر نقول إنه المغني وقائد الفرقة الموسيقية لعب لكل واحدة الدور بتاعها
الادوار ديت سبحان الله يعني انا بحبها برتاح عليها ايوه انا بحب بتاع الذكر بتاع الرسول والحاجات دي برتاح عليها أكتر واحدة رقصت أو فقرت أو نزلت النهاردة هي أم عبير الريس أحمد والفرقة بدأوا في الدور بتاعها الستات كلها كانت بتتحرك على الإيقاع بس أم عبير اللي دخلت دفعت 200 جنيه هي اللي كان الإيقاع بيعلى وينزل مع حركتها الإيقاع بيبدأ هادي وأم عبير بتتحرك من اليمين للشمال براسها وجذعها وإيديها لو أحاول أوصف حركات أم عبير أقدر أقول إن فيها مميولة الرقص الشرقي وحدة وتكرار التكنو في نفس الوقت واحدة من الستات التانية كانت قاعدة على الكرسي مغطية وشها وبتتحرك مع الإيقاع أم عبير فضلت تفقر زي ما بيسموها حوالي تلت ساعة في الآخر كان الريس أحمد بيتحرك بالدف بتاعه قدامها كأنهم بيرقصوا مع بعض هو مركز معاها جدا عشان يعلي الإيقاع مع حركتها لحد ما الإيقاع عالي على الآخر وسرعة تحركاتها بتعلى معاه في الآخر شاورت له بإيدها على صدرها فعرف إنها أخدت كفايتها ووقف الموسيقى
أنا وهبة كنا رايحين خايفين شوية واتفاجئنا إن الجو كان احتفالي وسعيد جدا مش كده يا هبة؟
أيوة كنا فاكرين إن الستات هتصوت وتقع زي يسرى كده في فيلم الإنس والجن الموسيقى اللي عمالة تعلى وتفاعل الستات اللي كانوا في قمة الاندماج معاها خلتنا قاعدين بنتحرك معاهم احنا كمان ومشينا واحنا حاسين بجزء من النشوة والسعادة اللي حسوا بيها الستات اللي عملوا الزار أعتقد إن جزء من الفرق بين الفكرة المنتشرة عن الزار والحقيقة دي هو المبالغة الدرامية في الأفلام بس جزء تاني هو إن فعلا طقوس الزار بقت أخف بكتير من زمان الستات ما كانوش لابسين مثلا لبس مخصوص ولا استخدموا البخور أو الشمع أو الأضحية زي الزار الأصلي بشكل عام التركيز على البعد المتعلق بالأرواح بقى أقل بكتير الستات بعد الزار كانوا منتعشين مبتسمين كأنهم في حالة من النشوة وكانوا حاسين أو مصدقين إن التعب الجسدي اللي كانوا بيعانوا منه شبه اختفى
واحد بيبقى جاي تعبان وعيان ولا بنشوفه كده من بس كفايه بس بنسمع بنسمع صوته احنا سبحان الله يعني بنخف زي ما انت شفتي كده طب وامتى بتقرري انك تقفي وتتحركي معاه؟
لوحدينا كده لوحدين اول هو الندى ما تيجي اول ما يمس- يمسك الطار ويمسك هي يعني يسكى عليه بصي يا جسمك انت لوحديك كده بينمل كده هوت وتقومي لوحديكي تحركاتك بقى انت ديت بقى هو ربنا اللي بيبقى حاسس بيها مش انت انت مش حاسه بنفسك مش حاسه انك انت بتعملي ايه ولا حاجه بس ايه بتحسي بقى براحه كنت عايز أسألك عن أهمية الحركة في الزار ليه إزاي الواحد بيستخدم جسمه وليه الجسم مهم انت سمعت حضرتك الطبلة اللي خدته في الاول ايه على هادي وبعد كده باخدها مزوره مزوره مزوره مزوره برفع الطبل بطير خلاص هي جسمها جه معايا وع... وعايزه الزياده بقوم طاير بقى بالطبله واقوم ايه بتقوم هي عامله لي كده بقى على صدري خلاص ام ام بطل الطبل
الريس أحمد بدأ يروح مع جدته اللي كانت في نفس المهنة من وهو طفل واشتغل الشغلانة دي طول حياته دلوقتي زباينه بيقولوا إن هما مش بيرتاحوا غير على صوته في علاقة قوية ما بين الستات اللي بيحضروا الزار والريس العلاقة دي بتتكون من بعد أول مرة بتحضر واحدة جديدة والريس بيقوم بطقوس يعرف منها إيه مشكلتها وإيه الدور المناسب ليها اول اول واحده لما بتجن لما تكون واحده اول مره بتيجي بنقعدها ونقول حاجه اسمها يا ملوك الارضيه لجن النبي ترضوا عليا ده بيتورد عليها الدور ده جسمها اتهز معايا وحسيت بتنميل في جسمها ابتدي ازود في الطبل وافضل بقى اغني واقول اسمه تحضير ده انا عليها بقول بحسب المعتقد بتاع أصحاب الزار التعب والأوجاع بيسببها أرواح وزي ما قلنا الأرواح دي عائلات وأنواع في أول مقابلة الريس أحمد بيكون عليه إنه يعرف نوع الروح اللي لمست المريضة زي ما هو بيسميها وبناء على كده يعرف يعالجها إزاي طريقة الاكتشاف لا تخلو من السحر بعد كده بص ليها بقى راحت ناطره قدام مني الجسم فرد قدام مني بقى واصوات وعياط من هنا انا بعرف بقى اللبس بقى حصل لها بقى اسال اسالها بقى و- مثلا وانت نايمه مثلا بتصحي من النوم بتلاقي بقع في جسمك خرابيش في جسمك تقول لي اه او لا ده بيحصل المرايه ليها خادم حضرتك الحمام ليه خادم كده وكذلك ملوك السماء ملوك الارض ملوك البحار كل ده اليوم ملوك اسمها بيجي معايا وبتهز معايا بزود في الطبل اول مره بس اه بزود في الطبل تبص ليها بقى مع الطبل بقى راحت صارخه ومصوته
فده كان فكت.
الحاجه اللي دخلت فيها دي طلعت فكت منها خلاص بتمشي بقى مجبورة الخاطر وكل حاجة بأمر الله وربنا جعلنا سبب أنا أنا برتاح لما ب- المريض اللي قدام مني لما بت- بتشغيني وأنا واقف فبتسحبني بقى في القول اللي أنا بقوله فبتيجي معايا وأنا بقى وأنا كمان أه ب- بندمج معاها
الستات اللي كانوا حاضرين عند أم مسيد حكوا لنا قصص ممتدة عبر حياتهم بيبرهنوا بيها على قدرة الزار الخاصة جدا بقولك الدكتور حركني في جميع النواحي ان الاقي الوجع اللي واجعني ممكن انا قاعده دلوقتي الوجع يجيني لكن وانا نازله مش حاسه بوجع وحاليا أنا بقالي 20 يوم ما بتحركش من السرير بس عارفه لو نزلتش دوري دلوقتي اقعد ساعتين ثلاثه وانت ممنوع حد يجي جنبي ولا يلمسني يعني ما حدش يسندني ولا حد يجي جنبي لا راجل ولا ست ولا اي حد وممكن اقف ساعتين فقط اه وهنا في البيت ما حدش قادر وبصرخ وبعيط زي الطفل الصغير من جسم طب قولي لي قولي لي كده مره مثلا كنت تعبانه تعب معين وجيتي وبقيتي احسن انا جيت مره تعبت مش نمت زعلانه شويه وجيت تعبانه جيت تعبانه بقي دوت بقي ده كان هنا اه سال عم احمد وعيني دي كانت قافله خالص فاول ما جيت بقى نزلت على الندهات عم احمد نادالي مره واثنين وثلاثه بفضل ربنا يعني الحمد لله ورحت عند دكاتره كتير ما روحتش غير ما جيت هنا عند عم احمد بقى كنت بشرب الميه كده بس هي اللي هنا ما اعرفش اتكلم ولا اي حاجه فاحمد عم احمد بصراحه ربنا ربنا يبارك له خفيت بقي رجع تاني زي ما هو وعينيا مشيت اه الحمد لله اه الحمد لله وعقدت بقى مم.
كتير بينتقدوا الزار باعتباره خرافات أو إنه بيضحك على الستات اللي بيدوروا على المساعدة وبيصرفوا فيه كل فلوسهم بس بغض النظر عن المعتقدات والقوى الخاصة الحاجة الوحيدة اللي نقدر نأكدها هي إن الزار مصدر راحة وسعادة كبيرة للي بيلجأوا له
ده العلاج الروحاني بالمزيكا احنا ده اسمه علاج روحاني بالمزيكا
هاي الحلقة من جسدي من إعداد نادين شاكر وهبة عفيفي وزينة دويدر التصميم الصوتي والتأليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خرزات شكر كبير لكل طاقم الفريق للدعم التحريري دينا بلوط هبة فيشر شهد التخيم وأنا شهد بني عودة برنامج جسدي من إنتاج شبكة Kerning Cultures طلب صغير لكل مستمعينا إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رأيكم التقييم والرأي بيسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكتر وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم خصوصا الأصحاب والأصدقاء اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست احكوا لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات شكرا للاستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج جسدي